بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم عن آية من اربع كلمات او ثلاثة ونص بتقول ايه بلا رؤية يجمح الشعب في سفر الامثال 29 بلا رؤية يجمح الشعب بقية الآية تقول أما حافظ الشريعة فطوباه الحقيقه الترجمه الابسط مش بيحطوا revelation بيحطوا vision وانا عاوز اكلمكم اكتر على كلمه vision لان رؤيه يفهم منها احيانا معنيين كبار اما رؤيه بمعنى حلم ربنا كشف لك حاجه اعلان يعني واما رؤيه يعني واحد عنده ساعات يقول لك بعد نظر يعني طبعا بعد نظر دي كلمه الدنيا انما رؤيه دي النهارده كلمه مستخدمه في العلم مهمة قوي في العلوم الإنسانية وإحنا عشان بقالنا مؤتمرين تنمية وكرازة فإيه تلاقوني شبعان بالفكر من غير فيجن من غير رؤية الشعب يجمح وأحد الترجمات يهلك أو يضيع أو يفسد كل دي كانت ترجمات لنفس الكلمة بتاعت يجمح عارفين يجمح دي لما تلاقي حيوان او حصان مثلا بيجري يقول لك جمح فايه هيوقع الفارس رجله هتتكسر هيطلع بره الخط هيبوظ الدنيا يعني يدوس عيل يعني يعمل مصيبه يعني اذا واضح انه يعني الكلمه دي مهمه يعني ايه فيجن يعني ايه واحد عنده رؤيه والرؤيه دي تبقى موجوده ازاي يعني وهل معنى كده يستنى حلم يجيله الأول عاوز أفهمكم أنه كلمة رؤية اللي هنركز عليها معناها ببساطة شديدة هي حلم حلم بقى برضو مش بمعنى أنك وانت نايم تحلم لا لو قلت لك غمض عينك دلوقتي بس من غير ما تنام واحلم احلم لنفسك احلم لخدمتك احلم لولادك الحلم معناه الأمل نفسك في ايه وقول اللي نفسك فيه محدش هيحسب عليك حاجة خليها في سرك وخلاص أو التصور البعيد للصورة الكاملة اللي نفسك تشتهيها هي دي ال vision ال vision معناه الرؤية معناها لو جبت آخر طموحاتي وأحلامي بالنسبة لنفسي أو بالنسبة للناس دول أو بالنسبة للموضوع ده أتصور إيه وعلى قد الفيجن ده على قد كل حاجة في حياتك ما بتتركب وبتتحرك وعشان كده الكتاب قال الحكيم قال بلا رؤية يجمح الشعب هنديكم مثل لما يكون ملك يقود مملكته بلا رؤية محددة لما تقروا مثلا تاريخ ملوك شعب إسرائيل أغلب الملوك ما كانش لهم رؤية يعني إيه يعني لو سألت الملك نفسك تعمل ايه في شعبك مش عارف هو مش عارف هو عاوز يسوق المملكة ويجيب خير وياكل ويشرب ويتلذذ بشهواته ويقعد على العرش لكن هل له طموح ناحية شعبه هل في رؤية معينة لا انما مثلا تمسك واحد زي يهوشافاط ملك ضمن عشرات ما كانوش كويسين بس ده كان كويس تلاقي عنده رؤية اول ما قعد على كرسي عاوز يرجع الشعب لعبادة ربنا فعنده رؤية عاوز كل يهودي يرجع يبقى تقي فابتدى يشيل المرتفعات ويكسر الأصنام ويمنع عبادة الأوثان ويعمر في الهيكل ويعمل جيش عشان يصد الوثنيين في رؤية فالفترة اللي عاشها يهوشافاط ده فترة نهضة ومجد ليه؟ كان عنده رؤية شوف اللي قبله وشوف اللي بعده تلاقي ولا ليهم معنى دخلوا التاريخ وطلعوا زي ما دخلوا زي ما طلعوا ما لهمش اي قيمة ليه ما كانش عندهم رؤية ما كانش عنده رؤية مش عارف عاوز ايه وبالتالي ما عملش حاجة قريت جزء من كان في واحد اسمه مارتن لوثر كينج غير بتاع مارتن لوثر بتاع البروتستانت لا مارتن لوثر ده كان في الجيل ده في امريكا وكان ضد العنصرية الراجل ده في عز هو اتقتل على فكرة في الآخر وكان راجل متدين يعني قال أنا بحلم إن ابني يعني الأسود يقعد جنب ابني أبيض في مدرسة واحدة ويطلعوا يتزاملوا ويشتغلوا مع بعض وبحلم إن أمريكا ما يبقاش فيها تمييز إلا بالكفاءة الراجل ده عاش عشان الحلم ده وعاش يدافع عن الرؤية دي ومات وما شافش إنما النهاردة إلى حد كبير قوي أحلامه وطموحاته اتحققت لأنه عاش لقضية شغل بيها دافع عنها أجيال كتيرة اتبنت القضية فتغير شكل البلد يعني بديكم مثل من ناس يعني مش بضرورة في صميم الخدمة يعني لكن واحد له رؤية ورؤية مقتنع بيها وشايفها سليمة ونادى بيها وعاش ليها أثر في ملايين من اللي حواليه وفي أجيال بعد منه فاحنا موضوعنا ازاي الواحد يبقى عنده رؤية لأن انتوا كلكم قيادات في الخدمة كل واحد بيقود أيا كان يقود ولاده يقود ثلاث أربع بيوت يمكن أمين خدمة بيقود منطقة كاملة وممكن ربنا يديكوا يعني الأمين في القليل يقيم على كثير ممكن المجال يوسع هل لك رؤية في حياتك هل لك رؤية تجاه أولادك أو مجتمعك هل لك رؤية لك رسالة فالرؤية هي حلم انت بتحلم بايه نفسك في ايه ساعات الواحد يكون بقاله سنين ما فكرش في السؤال ده نفسي في ايه مش عارف ولو قلت له نفسي في ايه يقول نفسي اكل اكله حلوه قبل الصيام ما يدخل يا عم انا بقول ايه وانت بتقول ايه فاهمين يعني ما يفهمش السؤال لانه نفسك في ايه عاده الناس اتعودت تبص تحت رجليها لكن عشان اوضح اقول له نفسك في ايه الدنيا يبقى شكلها ازاي بعد عشر سنين تلاقي واحد يقول لك اللي يعيش يا عم ربنا يديك العمر بس نفسك في ايه احلم خلي عندك رؤية لان ده اللي بسببه هيخليك عندك حماس وعندك رغبة وعندك خطة وعندك حاجات كتير قوي لو عندك رؤية هتمشي ليه بيقول الكتاب بلا رؤية يجمح الشعب ايه الخطورة ايه خطورة غياب الرؤية اول خطورة زي ما قالت الآية الجموح الجموح يعني ايه يعني الانحراف عن الخط يعني تطلع بره الخط يعني لو مالكش رؤية واضحة لولادك في بيتك في أسرتك ممكن تلاقي بعد الشر واحد من ولادك لم على شلة أولاد مش كويسين و... وجمح ممكن تلاقي بنتك اتعرفت بشاب مش مسيحي مثلا وجمحت لأن ما عندكش رؤية لو عندك رؤية هتتلافى الأمور دي طبعا في خطتك لأنك عندك رؤية واضحة عاوزهم خدام عاوزهم قديسين عاوزهم ولاد ربنا يبقى الحاجات دي ضمن خطتك لأن في رؤية لو ما عندكش رؤية هيحصل كده وكده ممكن تلاقي بيتك اتفكك ما بقوتوش مرتبطين ببعض ليه يجمح الشعب ما عندكش رؤية الجواز ده ايه لازم يبقى له رؤية ساعات اسأل الشاب ايه رؤيتك في الجواز يفتح بقه يعني ايه هنتجوز وخلاص ايوه يعني ماشي ربنا يفرحك هتتجوز وبعدين مفيش وبعدين خلاص ما عندوش رؤيه مثلا في واحد يقول لي نفسي بيتي يبقى كنيسه نفسي يبقى بيتي مفتوح للخدمه نفسي انا واولادي نبقى يعني بنعبد ربنا طول الوقت نفسي اللي يدخل بيتنا يحس ببركه نفسي ربنا يدينا كتير ونتفرغ للخدمه نفسي اخلي بيتي وسط الجيران وسط المعارف حاجة جميلة كده شكل العيلة المسيحية الحلو كويس رؤية واحد له نفس في حاجة إنما تسأل واحد تاني يقول لك يعني إيه يعني إيه طب أنت اشتغلت نفسك في إيه اشتغلت خلاص اشتغلت طب حتى قول نفسك بعد عشر سنين تترقى وبعد ما تترقى خلي بالكوا دي طموحات لكن الحلم أبعد من الطموح الحلم يعني الصورة الكاملة المثالية اللي في خيالك فبدون رؤية يجمح الشعب في غياب الرؤية يحصل انحراف يعني لو احنا كنيستنا ماشية بدون رؤية يعني ربنا يخلينا قداسة البابا عنده رؤية مثلا لما بعت كنايس للمهجر كان في رؤية النهاردة ابتدينا نحس بثمارها في كل بلد في العالم كل واحد ياخد عربيته نص ساعة يلاقي كنيسة قبطية كل الملايين دول كانوا ممكن يضيعوا لولا الرؤية اللي كانت عن سيدنا انه ولادنا هيطلعوا هيطلعوا الظروف هتخليهم يسيبوا البلد وهيتبدروا في العالم كله طب وبعدين لو ما لقوش كنيسة قبطية هيروحوا فين يبقى لازم نلاقي لهم كنائس ويبقى لازم كهنة ولازم نتكلم اللغة بتاعت البلد ولازم كل دي رؤية النهاردة ولادنا فيهم خدام وفيهم رهبان وفيهم قديسين زي الفل لأن كان في رؤية لكن لولاش كده كان ممكن يحصل انحراف تلاقوا بقى كنائس انحرفت وكل واحد مشي بدماغه بس كان في رؤية فما حصلش انحراف غياب الرؤية ممكن يخلي الواحد يهلك مش بس ينحرف ده ممكن يضيع خالص والآية بتقول كده يجمح ساعات معناها يعني يهلك يهلك الشعب أديكوا مثل بسيط أخاب الملك أخاب الملك ملك ما عندوش رؤية أو ما عندوش رؤية مسيحية أو رؤية روحية الراجل مشي ورا مشاعره حب واحدة اسمها إيزابل أبوها كاهن أوثان زعيم كهنة الأوثان طب والشريعة بتقول لا ما ينفعش أنت راجل يهودي قال معلش ما هو سليمان عمل كده طب ما سليمان كان هيضيع أنت هتعمل حاجة غلط ليه؟ مفيش رؤية مش أنا ملك أو ابن ملك وقدامي مستقبل وقدامي مسؤولية شعب لا وبعدين اتجوز إيزابل إيزابل طلعت شخصية قوية هو ما عندوش رؤية بقت إيزابل هي اللي تحط الرؤية فعاوزة إيه؟ هي عندها رؤية هي عندها رؤية عاوزة الشعب كله يعبد الأوثان ما بيحركها الشيطان فبقت تتبنى كهنة الأوثان تجيبهم تعزمهم يوميا 800 واحد بيتغدوا على حساب الملك وتبدرهم في البلد كلها كل واحد ماسك له كورنر ومنطقة يعلم الناس الوثنية تبشير بالوثنية عندها رؤية في زمن إيليا النبي عشان كده إيليا نفسيته كانت تعبانة ليه؟ مش واحد بيعبد وثن كده في جنب ده الشعب كله ابتدى يعبد أوثان لأن الخطة المحطوطة والرؤية الشيطانية اللي حطها إيزابل ماشية كان الشعب كله هيهلك لولاش إلي النبي اللي وقف يقول لهم إن كان الله هو الله فاعبدوه وإن كان البعل هو الله فاعبدوه وعمل ثورة دينية ورجع الناس ومات أخاب وماتت إيزابل لكن شوفوا لأن أخاب ما عندوش رؤية كاد يهلك الشعب كله لأنه ما عندوش بعد نظر بالتعبير الناس ما عندوش حاجة عاوز يوصل لها ما عندوش رسالة فكان هيضيع الشعب اللي وراه لو خادم رايح يخدم ما عندوش رؤية يعني واحد داخل قرية يقول لك باخد بركة حلو تاخد بركة دي حاجة صح إنما عاوز تعمل إيه يقول لك أسيب كيس البركة وأقول أبانا الذي وأرجع الناس دي عندها مرض تعالجش ما بيتعلموش مش لاقيين ياكلوا وتعلموا البطالة وما بيحبوش الشغل ومش عارفين يعيشوا حياة مسيحية ما يعرفوش حتى المبادئ المسيحية ملوش دعوة يقول لك اروح اخد بركة ما عندوش رؤية خادم ما عندوش رؤية غير خادم تاني رايح عينيه في راسه عمال يشوف وعمال يحلم لولاده يحلم ان القرية دي بعد سنة يبقى كل الناس متعلمة يبقى كل الناس متدينة يبقى كل الناس بتحب الشغل يبقى كل الناس بتحب بعض كل الناس صحتها كويسة عنده رؤية و... وفي مشاريع تتعمل وفي اماكن لاستقبال مش عارف المسنين وفي رؤيه حلم يصحى وينام عليه اهو ده خادم هينجح وبعد سنه الدنيا هتنور يمكن يجوز تاخدها في سنتين وثلاث انما ده عنده رؤيه ده هيعمل شغل في الخدمه غير واحد تاني رايح وراجع يقول لك باخد بركه كويس ربنا يديلك بركه بس طبعا اجر هذا الاخر صاحب الرؤيه اضعاف هذا الشخص اللي ما عندوش رؤيه لأن اللي ما عندوش رؤية ممكن يكون بيضيع وقت بدون رؤية في تضييع وقت زي واحد يروح ويرجع في خدمته وبعدين بعد سنتين ثلاثة يقول لك ما بحسش إن أنا بعمل حاجة بصراحة لأنك ما عندكش رؤية عمرك سألت نفسك عاوز توصل الناس لإيه؟ عاوز توصل إيه للناس وتوصل الناس لإيه؟ توصل إيه ده سؤال وتوصل الناس لإيه ده سؤال تاني خالص اغلب الناس بتفكر في السؤال الاولاني اوصل ايه للناس لا الرؤيه غير كده توصل الناس لايه واضح الفرق دي رؤيه التاني ده ما بيضيعش وقت الأولاني بيضيع وقت لأن الفلوس اللي بيديها النهاردة خلصت بكرة وكما كان هكذا يكون مفيش حاجة بتتغير غياب الرؤية الرؤية ممكن يعمل تأخر أنا مش عايز أتكلم عن السياسة البلد مالناش دعوة إنما تلاحظوا إن الشعوب اللي ما كانش في ليها رؤية واضحة بترجع لورا يعني اللي يقرا بس آخر 100 سنة يلاحظ إن في شعوب قفزت قفزات سريعة جدا مش كده؟ اللي يسافر مثلا الصين ولا بلاد شرق آسيا ولا في شعوب كانت أقل مننا جدا وسبقتنا كتير قوي ليه؟ عندهم رؤية أول مفتاح للقضية دي إن الناس دي كان عندها رؤية قالت عاوزين نوصل لإيه؟ يعني بعد الحرب العالمية الثانية مثلا كان في شعوب انهارت خالص منها اليابان مثلا شعوب ضاعت خالص تحت الأرض كلهم تحت الأرض النهاردة الشعوب دي سبقتنا جدا ليه؟ عشان في رؤية المؤثرين في القرار فكروا بطريقة تانية احنا عاوزين شعبنا مش يشم نفسه وياكل لقمة لا احنا عاوزين شعبنا ينافس على القمة عاوزين شعبنا يتحكم في قرارات العالم عاوزين شعبنا ي- ي- يقتحم السوق العالمي حاطين رؤية الرؤية دي مشوا فيها بقى لهم عشر سنين واصلين دلوقتي وليهم مكانة في العالم وليهم تأثير على العالم لأن في رؤية إنما التأخر لأن ما فيش حاجة أنت حاططها قصاد منك بتأخر صدقوني حتى في حياتك الروحية لما تدخل سنة ورا سنة ما انتش عارف نفسك تتقدم في ايه روحيا غالبا بتتأخر إنما في واحد أسبوع عن أسبوع وسنة بعد سنة حاطط لنفسه رؤية أنا نفسي السنة دي أعمل كذا أخلص كذا في الإنجيل أتعلم كذا أ- أ- أقرب من الفضيلة الفلانية عنده رؤية رؤية واضحة ده طبعا بيتقدم غير واحد تاني ما بيتقدمش ربنا له المجد الواحد ممكن يتجاسر ويقول له رؤية رؤية برضو المفروض بالته المربوط يعني ايه يعني فيجن فيجن يعني ايه يعني ربنا له غرض من خلقتنا لما يقول هذه هي إرادة الله قدستكم يعني ربنا كأب أنا أتكلم كلام بسيط يعني كأنه بيغمض عينه كده ويتخيلنا كلنا قديسين حواليه في السماء دي رؤيته ده حلمه حلم ربنا كده ولا واحد فينا يطلع بره السماء وكلنا نبقى شبهه وكلنا نبقى فرحانين معاه في السماء دي رؤيته بسبب هذه الرؤية يعمل كل حاجة في التاريخ يبعت أنبياء ويجي بنفسه يتجسد ويطلع على الصليب يموت ويدفن في القبر ويقوم من الموت ويبعت الروح القدس ويأسس الكنيسة يحط الأسرار إيه ده كله ده بس في رؤية في رؤية واضحة قدام ربنا إرادة الله قداستكم يبقى ربنا بيتحرك برؤية واضحة لما يقول أنا ذاهب أعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا ده واحد ربنا عنده رؤية إيه الرؤية بتاعتك يا رب عاوز منين ما أكون يكونوا كل حبايبي معايا زي واحد تبص تلاقيه مثلا النهارده الموضة دي موجودة في مصر الجديدة أب يقعد يقول إيه أنا اشتريت أرض مش عارف في التجمع ولا فين وببني وهبني على مدى عشرين سنة عشان بكرة لما ولادي يكبروا يتجوزوا ويبقوا حواليا هعمل لكل واحد شقة عشان نبقى ايه في بيت عيلة كده كلنا مع بعض ويقعد يعيش الحلم ده ويشتغل عليه عشرين سنة كويس هو كل واحد يحلم ربنا بيفكر بالطريقة دي يحط رؤية بعيدة عاوز كل الناس تدخل السماء لما يقول يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقل وهي أصغر جميع البذور الفلاح وهو بيزرع عنده رؤية ليه؟ لأنه بيتخيل بعد سنة ولا ست شهور البذرة اللي حطها دي شكلها إيه؟ عايش على ما سيكون وهو رايح كل يوم يرش الزرع ويزعق يعزق الأرض ويتعب في رؤية بتحركه في امل قصاده لو الامل راح منه ولو الرؤيه راحت منه ما هيكسل مش هيعمل حاجه ربنا يسوع في متى 28 آخر كلمة قالها اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم دي رؤية دي رؤية إن ربنا يسوع حاطط رؤية للعالم كله خطة عالمية إن كل العالم يبقى مسيحي دي خطة المسيح والغريب العجيب إنها خلال 100 سنة كادت تصل إلى نهايتها لولا تقاعسنا احنا كبشر لكن في أقل من 100 سنة الحلم اللي كان يبدو شبه مستحيل ده مش مستحيل ولا حاجة الآباء الرسل فتنوا المسكونة وكل واحد طلع على بلد وعمل تلاميذ والتلاميذ عملوا تلاميذ وانتشرت المسيحية بسرعة جدا واللي قالوا المسيح لأنه رؤية بدأت تتحقق سؤال ازاي الرؤية دي بتتشكل الآية بتقول بلا رؤية يجمح الشعب ازاي رؤيتك للمستقبل لنفسك لولادك لخدمتك تتشكل أصدق رؤية وأهم رؤية هي الرسالة الروحية يعني إيه؟ يعني ممكن الواحد زي ما بقول لكم أب بيتمنى يعيش مع أولاده في بيت كبير يقعد يشتغل الموضوع ده طول العمر مش دي اللي احنا بنتكلم فيه لأن لو ولاده بعد الشر أخلاقهم انحرفت ولا سابوا التعليم ولا ممكن حد يهاجر إنما الرؤية الحقيقية هي رسالة ربنا من حياتك هي صوت ربنا جواك هو ربنا عاوزك فين عاوزك تعمل ايه بالكام سنة اللي انت عايشه هي دي الرؤية هي دي اللي بيها تلاقي نفسك فالرؤية ببساطة هي رغبة ربنا من حياتك هي دي الرؤية اللي بنتكلم عنها وبالتالي اللي مش بيسمع صوت ربنا شخصيا اللي مش بيسمع حس ربنا جواه مش هيبقى له رؤيه هيبقى عايش بلا هوية بلا هدف حتى لو عاوز يربي ولاده طب ما كل الناس بتربي ولادها حتى غير المسيحيين فرقت ايه طب دستور الحيوانات ساعات يهتموا باولاده لا انما هنا الرؤية عبارة عن رسالة من السماء يعني اديكم مثلا عشان تفهموا بولس الرسول كان له رؤية كان له رؤية ايه انه العالم كله يعرف ربنا وشغلها الرؤية دي وبقى ربنا بيدعم الرؤية كل شوية لما كان في أورشليم عاوز يشهد جاله المسيح مخصوص وقال له يا بولس لا تخف كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد في روميا أيضا كان مصر يقعد في أورشليم ربنا قال له لا ملهاش لازمة مش مهم سيب أورشليم دلوقتي أنا ليا ليك شغل تاني فكان ربنا بيوضح له الرؤية إنه لا ليه تقعد عند أورشليم أنا عاوزك في روما أنا عاوزك في العالم كله فاكتشف إن الحجم اللي كان حاطه لنفسه أقل كتير من اللي ربنا بيفكر له فيه هو بيفكر له في حاجة بعيدة عن خياله ما كانش يتوقع إنه يوصل روما إنما بعد كده بقى إيه عاوز ينفذ الرؤية دي بأي طريقة وقال في روميا واحد أنا هجيلكم صلوا لي عشان أجيلكم لأن منعت أكتر من مرة لكن لازم هجيلكم لأن كان عندي رؤية ربنا قايل له لازم تروح روما عشان لو روما عرفت المسيح العالم كله هيبقى مسيح لان روما كانت تحكم العالم راجل عنده رؤية زي اي businessman بيحط رؤية للشغل بتاعه بيشوف فين اماكن توزيع البضاعة وفين المنافذ اللي تجيب ربح اكتر وايه العلاقات اللي تخدم على شغله راح راجل عنده رؤية انما لو بزنس مان باصص تحت رجليه هيقفل بعد شويه حاجة كمان تساعد تشكيل الرؤية هي القيادات أو القدوات أو الأمثلة العظيمة اللي تساعدك في تشكيل رؤيتك يعني احنا مثلا اسمنا ولاد أنبا برام خدام أنبا برام أنبا برام شخص له رؤية رؤية بسيطة لكن عميقة جدا أنبا برام كان يرى المسيح في كل فقير وكان هدف حياته أنه يسعد كل فقير رؤيه بهذه البساطة بهذه الرؤية بقى قديس عظيم شوفوا كام خدمة النهاردة على اسم الأنبا برام وازاي هذا المثل الأعلى شكل رؤى مئات ويمكن آلاف من الكهنة والخدام والأساقفة اللي عاشوا أو بيحاولوا يعيشوا على نفس المنهج ليه؟ لأنه صاحب رؤية صاحب منهج ناس مشيت وراه طبعا هو واخد منهجه من المسيح لكن اللي دعم المنهج انك شفت شخص قريب مثل اعلى وقدوه ساعدتك تشكل رؤيتك يبقى التلمذه بتساعد الواحد في اكتشاف الرؤيه يعني الرهبنه كلها مبنيه على رؤيه وتلمذه رؤيه بمعنى مطلوب توصل لايه يقول عاوز اوصل للسما على الارض الراهب داخل بيموت يصلوا عليه صلاه الموتى ويقولوا له ابتدي الحياه الابديه من دلوقتي في السماء بيصلوا بيسبحوا بيحبوا بعد ما ياكلوا ما بياكلوش وما بيناموش فهتسيبك تاكل شويه وتنام شويه كده بحساب انما في السماء بياكلوش وما بيناموش فيبقى عنده رؤيه انه عاوز يبقى شخص سماوي ماشي على الارض عنده رؤيه لما واحد منهم بيبقى ماشي صح بيتلمذ الافات زي انبا انطونيوس يبقى اللي بيساعد كل راهب في رؤيته لرحلته الرهبانيه المثل الاعلى اللي قصاده واحد زي انبا انطونيوس من الحاجات اللي بتشكل الرؤية التعاليم يعني احنا لما بنقرا كلام ربنا يسوع المسيح له المجد بيبقى لنا رؤية لأن ربنا يسوع بوعظاته وكلامه ومثالياته ومثله الأعلى بيساعد الواحد فينا يكتشف يعمل ايه يوصل لإيه نفسه في ايه وهنا على فكرة كل واحد بتقف معاه حتة أو بتعلق معاه حتة غير التاني واحد ينجذب جدا لخدمة الفقراء واحد ينجذب للمعوقين واحد للتبشير واحد للصلاة واحد للخلوة كويس كله حلو كل ده حلو وكل ده صوت ربنا وكل ده طالع من المثل الأعلى ربنا يسوع له المجد وكل ده مرتبط بتعليم الكتاب إذا التعاليم لما بتغرق في الإنجيل لما بتشبع بيه بيهذب الرؤية بيظبط الرؤية بيظبطها عشان ما تبقاش ايه شرخه كده في اتجاه انفعالي انساني لا يبقى فعلا ده اللي ربنا عاوزه منك الحاجات اللي بتشكل الرؤيه مقارنه الواقع بالمستقبل المستقبل اللي هو ايه لسه في في الغيب في الخيال بمعنى ايه لما بتدخل بيت فقير لسه حد فيكم مش فاكر مين من الخدام حكى لي قصة جميلة عن عيلة من العائلات اللي بنخدمها أم ست عظيمة يعني أرملة وعندها أظن ثلاث أربع عيال وكانت عايشة عيشة صعبة جدا وحريصة جدا على تعليم أولادها ونظيفة جدا في تربيتهم وابنها كمل تعليمه لدرجة دخل هندسة وطلع متفوق وبقى صف جامعة وهم عايشين عيشة مرة جدا و وما ترضاش تاخد اول ما ابنها اتخرج قالت وقفوا الشهريه هي اللي قالت تدوني الشهريه خلاص انا ابني مسؤول عننا اتخرج صوره مثاليه عن عيله بالرغم من الفقر الشديد والظروف القاسيه تحدت الظروف وحرصت على التعليم وولادها خدام زي الفل ومكافحين جدا خلصوا تعليم وهيرفعوا راسهم في المجتمع هيقدموا صورة جميلة عن ربنا وهي إنسانة عفيفة جدا يوم ما الكنيسة ساعدتها ساعدتها للضرورة وأول ما اترفعت الضرورة خلاص طيب مش دي ده, ده شكل حلو ده ليه ما يبقاش حلمنا من كل بيت بنزوره قريب لكده ليه ما تتمناش ان كل ست بتدخل لها تربي ولادها كده وتعمل فيهم كده واكتر هو ده هي دي الرؤيه انما انت بتكتفي احيانا في الخدمه انها بتروح الكنيسه وخلاص اه كويس بتروح الكنيسه بس في حاجات تاني ممكن تعملها الام ايه طموحك لهذه الام ايه طموحك للاطفال اللي طالعين دول مش كفايه يلبسوا ياكلوا لا لازم يتعلموا لازم يتدينوا لازم يتفوقوا لازم تبقى اخلاقهم مسيحيه دي رؤيه لو عندك الرؤيه دي خدمتك هتختلف تماما مش مش مجرد هتقول درس وتمشي يبقى وانت بتواجه الواقع بالمستقبل اللي نفسك فيه بتقدر تحدد الرؤية رجال الله كانوا دايما أصحاب رؤية ناس ربنا كانوا دايما أصحاب رؤية يعني مثلا ما تاخد واحد زي يوسف يوسف ما كانتش الرؤية واضحة في الأول لأنه تعرض لتجربة جديدة اتفصل عن أبوه واتظلم من إخواته اتسجن هو مش قادر يكون رؤية لكن هو على الأقل في رؤية واحدة عنده أنا عاوز أعيش ماسك في ربنا مهما كانت الظروف أمنته واستقامته فتحت له رسالة ضخمة جدا إنه طلع من السجن على رئاسة وزراء على طول وبقى عنده رؤية رؤية بقى مش لنفسه خلاص نسي نفسه ده شعب مسؤول عن شعب الرؤية ايه عندنا سبع سنين خير وسبع سنين جوع الرؤية انك تخلي الناس شبعانة ال 14 سنة وبنوع من العدالة في التوزيع وبنظام شديد عشان ما يحصلش ثورات وفتن و... وقلق وبعدين نحوش ونفيض على الشعوب اللي حوالينا لانها ما عندهاش رؤيه خلي بالكم مصر انقذت العالم ساعتها مش مصر بس بسبب يوسف لانه يعقوب ده جاي من كنعان يعقوب ابوه وولاده كانوا بيجوعوا خلاص كانوا ممكن يموتوا في المجاعه انما يوسف المدبر صاحب الرؤيه البعيده ازاي يقفل على المخازن وازاي يطلع من كل فلاح نص ايراده وازاي يعمل مخازن ضخمه في كل حته ويعمل نظام تخزين ونظام اداري محكم جدا ويحسبها بالورقه والقلم الشعب بيكلف اكل كل يوم قد ايه قدامنا سبع سنين مفيش ارض بتطلع زرع فلو فوتت شهر واحد الشعب هيموت فمسؤوليه ضخمه جدا بس عنده رؤيه راجل قعد وحسب ونظم وبالرؤية دي إن البلد تفضل فيها خير وتغطي البلاد اللي حواليها وتبيع تبيع الخير كمان طبعا ده ده فلتة في زمانه على مستوى الاقتصاد والإدارة وال... دي حاجة تدرس في الجامعات إنما ده كله ليه؟ لأنه راجل روحاني راجل بيحب الناس راجل عنده إحساس بالمسؤولية راجل مش بيفكر في مكانته ما انبسطش من الكرسي ما قالش يا سلام بقيت رئيس وزراء لا الموضوع مش كده الموضوع بالنسبة له مسؤولية فبقى عنده رؤية واحد زي نحامي نحامية اللي انتوا بتذاكروه المفروض نغششكم نحامية راجل عنده رؤية ليه؟ لأنه بعد ما صلى وصام ووجعوا قلبه على سور أورشليم ابتدى يخطط بتحلم بإيه يا نحامية؟ قال هعمر أورشليم تعمر إيه دي خربانة دي بلد بلد خربانه مش بنقول لك بيت بلد قال معلش طب هتبتدي بايه قال الاول ابني سور لان السور بعد كده نبني جوه نبني بره الاول عشان نامن وبعد كده علم الناس الشريعه عشان يرجعوا لربنا يقوموا يزدادوا حماس وبعد كده علمهم يحبوا بعض عشان لما يحبوا بعض يبقوا ايد واحده فيشيلوا البلد شيل ما يبقاش كل واحد بيفكر في نفسه حط رؤيه محكمه في 30 سنة نحامية عمل نهضة روحية في اليهود ما حصلتش بقالها 300 سنة شخص واحد ليه؟ لأن عنده رؤية شخص واحد قدر يعمل تغيير ضخم بسبب الرؤية الرؤية خلته عارف بيعمل ايه واحد زي دانيال دانيال كان صاحب رؤية دانيال موضوع في موقع استراتيجي فظيع ده رئيس وزراء أعظم مملكة في زمنه يعني رئيس وزراء العالم والملك سايب له القيادة يعني تقريبا هو الشخص الأول على مستوى العالم في الإدارة يعني بيحكم قرارات مصيرية على مستوى الشعوب كلها دانيال ده يقول لك لم تكن فيه علة ملوش غلطة ليه؟ له رؤية له رؤية محكمة جدا ونبوخذ نصر كان يموت فيه معجب بيه جدا لأنه شخص عنده رؤية بعيدة إنما شوفوا العظمة بتاعته هو عاوز من مكانته يشهد لربنا وممنوع يتكلم عن ربنا رجل سياسي ممنوع يتكلم عن ربنا فقرر ان بامانته باستقامته بالتزاماته يشهد لربنا حتى لو كلفته عمره ولما جه المحك بتاع التمثال والسجود وبتاع دخل في التحدي ونجحت الرؤية وصدر أمر بالسجود لإله دانيال على مستوى العالم النهاردة كام مبشر يقدر يغير العالم عشان يسجد لله القدوس واحد من مكانه برؤية محددة قدر يخلي العالم كله يعترف بالله الحقيقي ايه العظمة دي في زمنه كل العالم سجد لإله دانيال كأن كل العالم عرف ربنا على إيده لأنه عنده رؤية بعيدة أنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس نفسي من موقعي أوصل المسيح للعالم كله عنده رؤية بالرغم من قيود شديدة مأيداه دينيا أنه يتكلم عن ربنا بس عنده رؤية شغلاه عنده حلم نفس الشعوب كلها تعترف لله أبونا إبراهيم عنده رؤية يا رب عاوزني أعمل إيه؟ قال له أبونا إبراهيم تسكن في الصحراء الصحراء دي هتبقى كلها عيال كلها أولادك بعد كده حاضر يا رب فبقى عنده رؤية ولما كان يلخبط كان يتنازل عن الرؤية خلي بالكم لما كان يضعف كان يتنازل عن الرؤية لما جت مجاعة مثلا ضعف ونسي الهدف نسي الحلم بتاعه ونزل مصر مصر ايه كان هيغرق في مصر وكانت هتروح منه سارة كان هيضيع الحلم لولا ربنا اتدخل ورجعه الصح الرؤية والأمل البعيد والهدف اللي انت طلعت عشانه ايه دور الرؤية في الخدمة يعني كنا بنتكلم عن الرؤية بشكل عام في الخدمة الحقيقة ليها دور مهم جدا انك وانت مثلا بتستلم فصل اللي بيخدمه مدارس احد بتقعد تصلي كده وتتخيل خلال السنة اللي هتقعدها معاهم نفسك الولاد يطلعوا من تحت ايدك شكلهم ايه رؤية بتبص اليوم تخرجهم بعد سنة او سنتين عاوزهم يوصلوا ليه على اساس الرؤية دي هتشتغل واحنا بنعمل اعداد خدام مثلا بنفكر من الاخر للاول على فكرة بنقول نفسنا خدامنا يبقى عندهم ايه عندهم ايه شكلهم ايه يبقى فيهم فضائل يبقى عندهم معلومات دينية يبقوا شخصيات حلوة يبقوا وعلى الأساس ده نعمل البرنامج فاهمين احنا بنعمل ايه يبقى الرؤية هي اللي بتحدد الرسالة دايما يقولوا vision يعني makes mission يعني لما يكون عندك رؤية يطلع منك رسالة لو ما عندكش رؤية ما عندكش رسالة الرسالة دي حاجة مهمة كل واحد فيكم صاحب رسالة لأن المسيح قال أرسلتكم إلى العالم قال اذهبوا دي رسالة ربنا جابنا الدنيا كل واحد فينا له رسالة بس عشان يبقى لك رسالة لازم يبقى لك رؤية هتعمل ايه في اللي حواليك هتعمل ايه من حياتك عشان كده يجي السؤال انت بتحلم ايه لنفسك خلال سنة خلال الصوم الرسل مثلا تحلم ايه لنفسك في صوم الرسل ولا عاوز يجي اخر صوم الرسل تقول ايه يلا هنفطر بقى ايوه هنفطر بس انت خدت ايه يعني شويه جمبري وسمك خدت ايه من صوم الرسل طلعت في حته جديده رجعت لروح الاباء الرسل حسيت بعظمه الكنيسه الاولى اشتقت ان العالم كله يبقى مسيحي زي ابائنا الرسل اتزقيت زقه ولا ما اتزقتهاش لو ما حطيتش من اول الصيام رؤيه هيعدي الصيام مش هتحس لو انت داخل على بقول لك عيلة جديدة بتدرس حلقة احتاجت ايه الرؤية اللي في الاخر نفسك يبقى شكلهم ايه تحلم ايه لأولادك تحلم ايه لكنيستك تحلم ايه لبلدك تحلم ايه للدنيا كلها الحلم او الرؤية هي الشكل النهائي الامثل اللي تتمناه للناس دول خلي بالكم لان في واحد بعت لي يقول لي هي الرؤية هي الهدف لسه هتيجي دي دي هتيجي ما تقلقوش هنقولها بسرعة دلوقتي المهم وانت بتحلم او بتحط رؤية ان لابد ان رؤيتك تتقابل مع رؤية الله يعني لو انت قلت لي مثلا انا نفسي كل الفقراء اللي في القرية اللي بخدم فيهم يبقى عنده كل واحد فيهم ألف جنيه في البنك اقول لك طب اقعد مع ربنا اسأله ايه رأيك في الهدف ده ايه رأيك يا رب ان يكون هدف خدمتنا خلال سنة ان كل عيلة من الغلابة دول يتحط في حسابه ألف جنيه في البنك تلاقي ربنا سكت ومش عاجبه الكلام ليه اصل دي مش مش رؤية ده هدف محدد قوي وده الفرق بين الهدف والرؤية لا الرؤية لازم تبقى متكاملة الرؤية تسأل ربنا عاوز منهم ايه يقول عاوزهم قديسين عاوزهم عايشين حياة حلوة عاوزهم يعرفوا يتعاملوا مع المشاكل عاوزهم مبتسمين مقبلين على الحياة عاوزهم يغلبوا ظروفهم عاوزهم يعرفوا يفكروا عاوزهم بصحة جيدة عاوزهم يبقى كده رؤية فاهمين ازاي؟ انما لما تقول لي ألف جنيه لكل واحد ده هدف اه بس ومش وحش كويس كتر خيرك انما الحقيقة مش رؤية ومش ماشية مع حلم ربنا للناس دول ده حلم مادي على قد تفكيرك انت المادي ان انت بتقيس الدنيا كلها بالفلوس فقلت يبقى اللي ناقصهم شوية فلوس احنا نحوش اذا كانوا 100 عيلة نجيب 100 ألف ونحط لكل واحد ألف جنيه ونبقى كده عملنا المطلوب في سنة هي ما تمشيش الحكاية مع ربنا اللي بتفكر فيه غير اللي ربنا بيفكر فيه رؤيتك غير رؤية ربنا لأن أولوياتك غير أولوياته طب ما هو ما أسهل ربنا ينزل فلوس بدل ما نزل من مين قال لك طب ده الألف جنيه هيصرفوها وتاني يوم هيمدوا إيديهم أو يمكن يصرفوها غلط في حاجات غلط لأنك ما غيرتش دماغهم ما غيرتش قلبهم ما غيرتش البيئة اللي هم فيها يبقى أنت ما عملتش حاجة لما يقول بلا رؤية يجمح الشعب شوفوا بقية الآية يقول أما حافظ الشريعة فطوباه يعني إيه مين بقى اللي هيعرف الرؤية صح حافظ الشريعة اللي هيذاكر كلام ربنا هيفكر زي ربنا هيحلم زي ربنا هيتمنى للناس كما يتمنى لهم الله هيتصور للناس التصور اللي المسيح له المجد باصصه للناس ادي الفكر حافظ الشريعة فطوباه هو ده اللي هيعرف يفكر صح هو ده اللي هيتمنى للبشرية كلها أمنيات سليمة عشان كده بولس الرسول قال كلمة جميلة كل واحد يبحث عن رؤية بيقولها يا رب ماذا تريد أن أفعل مش عاوز أحط رؤيتي أنا لولادي كل أب يتمنى ابنه يبقى دكتور ولا مهندس ولا ظابط ولا مش عارف إيه ما تسأل ربنا اللي ادالك الولد ده يا رب نفسك ابني يبقى إيه نفسك ابنك يبقى ايه وتخدم انت على حلم ربنا ماذا تريد يا رب ان افعل اربيهولك ازاي ابنك ده رب اللي اديتهوني عشان يطلع شبهك اربيهولك ازاي اعمل فيه ايه عشان يحقق حلمك منه انت جبته العالم اديتهوني هدية عشان اخليه يعمل شغل ليك يعمل حلم ليك طب ايه المطلوب اربيه ازاي عشان يطلع كده ماذا تريد يا رب أن أفعل عشان كده كيف تتشكل الرؤية أهم ما فيها هي أنك تقعد مع ربنا وعلى فكرة الرؤية تتشكل وتتبلور عادة في الخلوات والسكون والصمت والهدوء وفترات الاعتكاف أكتر من الجري والهري يعني الناس اللي بتجري وتحرك كتير تلاقيها عايشة بس ملهاش رؤية ودي أغلب البشر بيقضوا ايام لكن مش عارفين هم عاوزين ايه ما لحقوش يحلموا لان هم عايشين وخلاص الايام بتخلص وخلاص تتقضى انما اللي بيقعد ويحلم ويفكر ويراجع حلمه كل شوية يقعد تاني ويهدى تاني ويقول له يا رب نفسي اعمل اللي انت نفسك فيه من حياتي ومن ولادي ومن خدمتي هو ده اللي الرؤية بتبقى واضحة قصاده كل شوية في رؤية أربعة في كلمة جميلة قوي يقولها ربنا يسوع ليوحنا الرائي يقول إذا باب مفتوح في السماء والصوت الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا هي دي الرؤية تعالى لي فوق هفرجك ايه اللي هيحصل بكرة ايه اللي نفسي فيه بكرة فاهمين الفكرة لما تطلع لربنا لما تقرب من ربنا لما تختلي مع ربنا تبص وربنا يقول لك عارف بعد عشر سنين الكنيسة دي ممكن تبقى كذا القرية دي ممكن تبقى كذا البلد دي ممكن تبقى كذا الإنسان ده ممكن يبقى شكله كذا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا يبقى اللي عاوز يبص لبعيد لازم يطلع لفوق اللي باصص لتحت هيفضل عينه تحت مش هيطلع لفوق ومش هيعرف بكرة ماشي ازاي ابدا نقطة مهمة الرؤية تالت الأهداف والأهداف تالت الخطط كان في سؤال بيقول ايه الفرق بين الرؤية والهدف لا الرؤية أشمل وأعم من الهدف الرؤية تولد الأهداف يعني ايه تاني أحكي في لغتنا احنا كعشوائيات وقرب داخل على قرية أو منطقة عشوائية حلمك أن المنطقة دي كلها يتغير شكلها ده حلمك احلم ما حدش هيقول لك بتحلم ليه والبيوت دي كلها يتغير شكلها والعيال الحافية دي كلها تبقاش منظرها كده واللي ما بيتعلموش دول يبقوا ايه وال ده حلم الحلم ده بقى ينصب في أهداف يبقى هدف عاوز أعمل حضانة أو مدرسة هدف عاوز أعمل مستوصف هدف عاوز أغير دماغ الناس وأعلمهم قيمة العمل هدف عاوز أعلم البنات إن هم يحسوا بذات نفسهم ما يحسوش إن هم أقل من الولاد وتبقى كل بنت خايفة على نفسها وتحترم نفسها وعارفة قيمتها هدف يبقى أنا صبيت الحلم الكبير ده في أهدافي واضحة الفكرة يبقى الرؤية تولد الأهداف مفيش هدف واحد يكفي الرؤية يعني إيه أنت رؤيتك تبقى قديس تدخل السماء ماشي الهدف إيه السنة دي السنة دي إنك أنت تصلي بالإجبية بذمة ماشي ده هدف والسنة الجاية تتعلم تحب الناس أكتر من كده ولا تطلب ما لنفسك مثلا يبقى أنت حاطط أهداف تخدم على الرؤية البعيدة دي الأهداف تولد ال plans الخطط يعني إيه طب إذا كنا هنعمل حضانة تتعمل إزاي تعال نحط خطة عاوزة مدربين وعاوزة مكان وعاوزين نشوف هنجيب العيال إزاي هنعمل uniform ولا لا هنوزع أكل ولا لا إيه برنامج الحضانة إزاي تبقى حضانة نموذجية هنعلم فيها إيه الولد خلال سنة عاوزين يبقى شكله إيه بنبص للآخر وبعدين نبتدي نشتغل يبقى هنا في خطة خدتوا بالكم الفكرة يبقى رؤية بعدين أهداف وبعدين خطط بعدين نبتدي نشتغل على الخطة بقى نشوف إمكانياتنا إيه ونعمل إيه و... آخر نقطة أقولها بقى سرية الرؤية ونقل الرؤية هل الرؤية اللي عندك تقعد تتكلم عنها كتير ولا ما تتكلمش عنها تفاجئوا انه في وقت ما تتكلمش وفي وقت لازم تتكلم اولا احتفظ بالرؤية في قلبك فترة طويلة لغاية ما ربنا يظبطها يوضحها يبلورها يشكلها وتبقى ايه آه يعني فيكست تبقى كده ايه ناضجة مستوية اديكم مثل من نحامي لان نحامي ده دا دايما يعتبروه شخص صاحب رؤية فصاح اتنين ده كان أول مرة يرجع أورشليم بقى فلقى الدنيا خرابة منظر مزعج جدا مفيش حاجة سليمة في البلد ولا الناس سليمة الناس كلها ملخبطة نفسيا وروحيا يقول ايه قعد يلف يلف يلف وهو ساكت ما بيتكلمش خالص وحتى الناس مش عارفة الراجل ده جه ليه يقول لم يعرف الولاء إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهن والأشراف والولاة وباقي عاملي العمل قعد فترة طويلة طول السكة اللي جاي من فارس لغاية ما جه أورشليم وشاف لغاية ما داس في أورشليم وابتدى يلف ويفحص كل صغيرة وكبيرة وهو ساكت بيصلي والرؤية عمالة تتكون جواه تتشكل تتجمع الشكل المثالي الأخير عمال يتبلور في ذهنه وفي الآخر نطق لأنك عشان تشتغل كقائد لرؤية لازم تشبع اللي معاك بالرؤية لازم يعيشوا معاك الحلم وإلا هيعطلوك فاهمين الفكرة؟ ربنا يسوع عمل كده ربنا يسوع في قلبه خلاص العالم من الأول وجه وعاش 30 سنة محدش دريان إن ربنا يسوع له كل المجد على الأرض وساكت وبعدين ابتدى يتلمذ وابتدى يعلم التلاميذ وابتدى يحط فيهم الرؤية حتة حتة الهدف البعيد الأمل إنه عاوز خلاص البشرية كلها لغاية ما صعد ربنا يسوع كانوا التلاميذ استووا كانوا شربوا الرؤية بقى كل واحد فيهم شغله طول الوقت ماذا يريد المسيح من العالم بقى عندهم رؤية واضحة جدا بعد العنصرة انطلقوا كل واحد راح بلده كل واحد عارف يعمل ايه خلاص اهداف واضحة وخطط واضحة يقودها الروح القدس استووا لأن ربنا يسوع نقل لهم الرؤية بتاعته حببهم في المأمورية حسسهم بالرسالة اللي وراهم سمعوه بيصلي كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم ففهموا دورهم وفهموا رسالتهم إذا ما تستعجلش إنك تحكي حلمك ورؤيتك سيبها تستوي يجوز شهور يجوز فترات طويلة سنين إنما لما تبتدي تتحرك لازم تتحرك من خلال المجموع اللي حواليك افرض أب يتمنى إنه بيته يبقى كنيسة ويبقى كل البيت قديسين لازم يقنع مراته وعياله كده وإلا البيت مش هيمشي لو مراته وولاده مش عايشين معاه نفس الحلم مش هيوصلوا إنما لو قدر يأثر في مراته وولاده خلاص هيعيشوا معاه الحلم والرؤية هيشتغلوا كلهم في الصلاة والإنجيل ويعملوا بيت حلو قوي في النهاية عاوزكم تفتكروا الكلمتين دول بلا رؤية يجمح الشعب يعني لو ما عندناش رؤية يبقى الشعب كده اللي ورانا أيا كان عدده هيجمح لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين